واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين بثلاث مغني الى يوم الدين اما بعد نبدا هذه الجلسه الطيبه المباركه ان شاء الله رب العالمين بالتضرع الى رب العباد عسى ان تكون ابواب السماء مفتحه فيستجيب لنا رب العباد سبحانه بفضله ومنه وجوده وكرمه انه على ما يشاء قدير وسبحان ربي العلي الاعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اللهم اجعل لنا يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا مخرما لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراءه وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير كاذبين ولا مفتونين وغير قزايا ولا ندامى ولا مبدلين اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عفوفا ملك أيدينا إليك أقدر الكرام عليك قومنا إذا وجدنا اللهم قومنا إذا وجدنا اللهم قومنا إذا وجدنا وأعنا إذا استقمنا وخذ بأيدينا إذا عثرنا وكن لنا حيثما كنا اللهم كن لنا حيثما كنا اللهم كن لنا حيثما كنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضارا إلا هديته ولا شيطانا إلا فرقته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مأسورا في الحق إلا فكدت أسره ولا مسجونا في الحق إلا فكدت سجنه ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاقلا إلا تبت عليه ولا مسافرا إلا ظالما صارما لأهله إلا وقد وجدته اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحكمنا في زمرة الموحدين اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت السماء من الأرض يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة بدون طريقة عنوان ومن نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر برحمتك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين اجرنا من النار ومن كل قول وعمل يقربنا النار اللهم ادخلنا الجنة بدون طريقة عنوان اسقنا من حوضك فاغفر خطك لا الله بعدها ابدا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا احرق صدورنا نقص قلوبنا نقص يقيننا ألهمنا خوافنا قوي حجتنا قوي إيماننا زين الإيمان في قلوبنا شرع إلينا الكفر والفسوق والعدوان اللهم اجعلنا من الراشدين اجعلنا من الموجودين اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من القانتين اجعلنا من العادلين واحشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الخمسون إن شاء الله رب العالمين في دروسنا عن أو في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري رضي الله عن ابن حجر وعن البخاري وعن الأئمة الأعلام الذين نقلوا لنا كلام رسول الملك العلام صلى الله عليه وسلم وسبحان من ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فاللهم اظهر دينك يا رب العالمين كما وعدت انك على ما تشاء قدير وما زلنا في باب الغزوات او باب المغازي وما زلنا نتحدث عن غزوه خيبر واود ان ننتهي اليوم ان شاء الله من امر هذه الغزوه التي تعتبر من اهم الغزوات التي واجهها او لاقاها الصحابه مع المعصوم الامين الصادق صلى الله عليه وسلم وهذه كانت من اصعب الغزوات التي مرت عليهم وهي وللعجب العجاب الذي اتعجب انا شخصيا منه انها غزوه لم تاخذ شريحه كبيره في التاريخ الاسلامي. ولكن قبل ان نكمل يعني ما بقي لنا من هذه الغزوه بعد ان توقفنا في الاثنين الماضي عند فتح الحصن الاول وهو حصن مرحب وكان من اقوى الحصون التي واجهت الرسول والمسلمين في هذه الغزوه الخطيره التي كانت شديده على المسلمين وكانت رهيبة عليه آه هذا الحصن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الحصون ما اسم هذا الحصن كذا ما اسم هذا الحصن كذا فلما جاء به إلى هذا الحصن قيل هذا حصن مرحب يا رسول الله ومرحب هذا كان أحد قوات اليهود الشجعان كان أحد القادة وكان يعتبر قائد سلاح الفرسان اليهودي في خيبر كلها ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحكمة استبشر خيرا وقال رحب بنا النصر ان شاء الله رب العالمين، يعني الرسول ياخذ من المسميات اشياء ومن مدلول الاسماء اشياء حتى قال العرب ان لكل انسان او شيء من اسمه نصيب. لابد ان الانسان يكون له من اسمه نصيب. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تزكية الأسماء يعني لا أسمي اسما فيه تزكية ليه؟ لما؟ لأنني قد أزكي نفسي والله نهانا عز وجل الله عز وجل نهانا عن تزكية إيه؟ أنفسنا ألا تزكوا إيه؟ أنفسكم فالله نهانا عن هذه إيه؟ التزكية من ضمن التزكية الأسماء فترى مثلا أسماء كثيرة ليست لها من الاسم نصيب فتجد مثلا رجل يسمى صلاح الدين او جمال الدين او زين الدين زين السكين خمر فاين زين الدين في شرب الخمر؟ ها؟ سبحان الله يعني, يعني مثلا بعض من الاسماء التي على الساحه الاسلاميه لما تتلقف باسمها تجد انه ليس من ليس له نصيب في اسمه او من اسمه ولكن النبي حذر صلى الله عليه وسلم وقال لا لا تسموا مكتب ولا رباح ولا يسار وبناء عليه ده نسمي محسن اللي اتسمى خلاص مش الولد يرجع بيته اسمه محسن يقول لابوه بقول لك ايه؟ تقول لي بس لسه الراجل بيقولوا ده ايه؟ سميها خلاص ما نسميها فقد سميها لان احنا عارفين مشكله تغيير الاسماء خلاص اللسان احنا فيما ايه؟ فيما هو قال عشان ولادنا النهارده لما يكبروا ويتزوجوا يحسنوا تسمية ليه؟ لما؟ العلماء فسروا القضيه ليه الرسول بيقول له ما تسميش لا يسار ولا مكسب ولا رباح اللغة العربية سدي لأن احنا ليس عربي فالقضية مش في دماغنا لكن الصحابة كانوا يتكلمون الايه؟ العربية فكان السائل يسأل أرباح هنا؟ رباح مش في البيت يسأل يقول له ايه؟ لا رباح هنا فالرسول مش عايز ينسى الربح من هذا البيت حتى ولو بالكلام أنا أكسبه هنا اللي اسمه مكتب هنا فالإجابة مكتب مش موجود اللي هيرد يقول ايه؟ لا نكسب هنا فالرسول كانما يحذر حتى من الكلمات نفسها ولذلك راينا الصحابه كيف كان الواحد منهم دقيقا في مساله اللغه دخل ابو بكر السوق وراى تاجر ثياب قال هل تبيعني هذا الثوب تبيع الثوب ده قال البائع لا عافاك الله فقال ابو بكر هل قلت لا وعافاك الله تبص ابو بكر فين؟ هو الراجل يقول له لا يعني بارك الله فيك انا لكن لا عافاك الله انا بس لو يعني توقف عشان تقول له لا وعافاك الله ليه؟ لان قال لا عافاك الله ليه؟ ينفي عنه العافيه فابو بكر وزنه على الراجل لكنه ده كان يقدر مقدار اللغه واحد يقول لك يا اخي ضيعه وخلاص وعارف حالته لكن ابو بكر عايز يعلمه قال هل يقول لا وعافاك الله ومر عمر ويعد ليلا رضي الله عنه امير المؤمنين فراى قوما امام خيمه وقد اوقدوا نارا ولا يعرفهم والوجوه مش واضحه في الليل قال السلام عليكم يا اهل الضوء وما تقولش يا اهل الايه؟ النار هم مولعين ايه؟ نعم فسيدنا عمر لو قال لهم السلام عليكم يا اهل النار بايه؟ يعني كانما عمر يصدق ان ايه شوف شوف ال... شوف المجنون اللغه محصور عند عمر يعني دقيق حتى في الكلمه السلام عليكم يا اهل النار السلام عليكم يا اهل الضوء ولذلك نحن ايضا قياسا على هذا كما قلت لحضراتكم احزن كثيرا كثيرا عندما يظلم زوج زوجته وتشكو هي لقريب لها او قريبه فتقول قريبته او قريبه والله فلان ده مش هيتعرض على جنه وكأن مفتاح الجنة أو مفتاح النار صار في أيدي أناس يستطيعون الحكم على النفس في الدنيا أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. طيب الكلام ده ليه بيحصل؟ لتبخر الإيمان من القلوب. لكن لو كان مكاننا لو كان في مكاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حصن خيبر كان في حصن اسمه حصن النقاش هذا الحصن كان مليء بالخمور لما فتح الحصن دخلوا الصحابة لجوا دماء الخمور فكسروها وأراقوها في شوارع ايه؟ خيبر. واحد من الفاتحين المسلمين حن للخمر فشرب فشمل فسكت فجئت به لرسول الله دلوقتي الرسول في حالة حرب ولا في حالة سلم؟ حالة حرب هل تعطل الحدود اثناء الحروب ام لا تعطل؟ لا ما تعطلش. لو تسكت ما تكتبش انا اكتب لك انا. تعطل، مين قال لك تعطل؟ الحدود تعرفها ما تعطلش ابدا. زيها زي الصلاه بالظبط. هل تسقط الصلاه عن حي؟ تسقط الصلاه عن المريض؟ ابدا. تسقط الصلاه عن الكفيف؟ عن الاعرج؟ عن المسلول؟ ابدا. لا تسقط الصلاة إلا عن المجهد أو المغمى عليه أو الصبي حتى يكبر أو المجنون حتى يعقل أو النائم حتى يستيقظ رجع القلم عن هؤلاء والما يقرأ أقرأ إلى الله فجيء به فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعل استاهل واحنا في حرب ولا في شرب خمر انا فضيل زي فاكر انا في 67 لما كانوا عايزين يخلوا الجنود تحم يعني بال- بالمعركه اقترحوا يعملوا ايه؟ يبعثوا لهم صور الفنانين والفنانات هو ده بقى صف ده الواحد على الجبهه مستعد هيقاتل ولا الله اعلم هيموت ولا يستشهد ولا يتعور ولا مش وقته مش ده شحن ال- فالرسول ضربه بالنعال وخلع الصحابه نعالهم فضربوه قال عمر من حميته على الاسلام اخزاه الله كان يؤتى به شاربا للخمر قال يا عمر لا تدع عليه فإنما هو رجل يحب الله ورسوله بالله عليك لو الدعاء اللي نازلين سلخ في الناس وتكبير في الناس والاخوات اللي قاعدين يدوا دروس توجع الجروس من الالم ها قاعدين يخلوا يضيق يضيق الناس برحمة الله والعياذ بالله آه والله أنت امرأة فاضلة وكويسة ومتعلمة وتعلمت بالتحكي كويس ربنا يبارك فيك عايزة تقنعيهم بالنقاب مش وحش كويس اقناع بالنقاب تجيب أدلة وخلاص وللمرأة التي تسمع أن تأخذ بما سمعت أو لا تأخذ صح ولا لا؟ يعني أنت تسمع نصيحة بالنص من عالم أو من شيخ لك أن تأخذ بها ولك أن تردها أو يعني إيه؟ تعمل وقت منك هو عليه أن يولد إن أنت إلا إيه؟ نبي ونبي وده وده المبلغ عن الله تذكر إنما أنت إيه؟ وذكر لست عليهم لكن لا في ناس عايزه تسيطر فانت ولا لا عايزه تقنعهم في النقاش تقول لهم ايه؟ لا ان اللي ما بتتنقطش بيجي لها سرطان وشها الوقت ده كلام كتاب بقى ده مش كلام كتاب وسنه عايزه تقنعي بالنقلات ده دليل وخلاص ولا المرأة لها ان تأخذ بكلامك او لا تأخذ انا ثلاث مرات لا لا وبعدين المراقبة وبعدين لوحدي متصلحنا وضمة اه هنسميها بس اه واخوانا برضه بنخبط في الجماعات احنا بقى بتوع مش عارف ايه لكن هم اه بس واحنا نفضل نقول احنا وهم لغايه ما حصل ربنا مين احنا ومين هم؟ كلنا من اهل التوحيد اللهم احفظنا في ذرة الموحدين يا رب وعلينا ان نقارب الامور يبصروا ولا تبقى ولا تعذروا بشروا ولا ايه ولا تنفروا وكونوا عباد الله اخوانا شوف الرسول حنانه على الراجل اللي يقول يقول لا تلعنه يا عمر مش تقيس عليها راجل لا تدعو عليه انما هو رجل يحب الله ورسوله فتاب الرجل الى الله توبة خالصة مصلحة خلاص خلاص ولم يرد ان صحابيا عير اخاه بذنب قد صنع سبب يعني لم يثبت ابدا ان صحابيا من الصحابه قد عير اخاه بكذا ونحن نركز في ان نهدم انسانا ما ان نركز على عيوبه فقط عايز تهد واحد يبتدي يركز على العيوب بتاعته ولذلك جيء للحجاج برجل فعرض الحجاج عليه مساوئه قال انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا فحقق الرجل لما يقال انت عايز كذا وكذا وكذا وكذا قال لي بلا لما لا تتكلم قال يا ايها الامير يا حجاج عندما يؤتى بي واوقف بين يدي الله يوم القيامه لن ياتيني الله بسيئاتي فقط بل سوف ياتي بحسناتي وسيئاتي لكن انت ماسك السيئات بتاعتي ولا ترسيه ما فيش الا كده يعني انا شيطان وهذا الكلام يقال لك عن زوجتك انت متضايق منها صديقه بقى يعني فيها عشر عيوب يا شيخ لكن تفيد فيها 40 حسنه رقم الصح الست بقى بقولها فيه 50 عيب لكن هتفيد فيه 60 حسنه لكن احنا لا نقر الا السيء من القول ولذلك احزن كثيرا عندما نجلس في صلح بين اسره وبعضها مثلا والحما او الام او الاب يشيل الكلب او سبحان الله يعني انت شفت الحاجه بتاعت جالك ال... الاهبل اللي جه يتجوز بنتك ده الله يعينه ويقويه على اللي هو فيه سبحان الله تعجبت اول مره كان وشك الكسر ده العكر كنت مقلقه من من 15 سنه ساعه جه يتجوز بنتك ولا كنت برشال الطريق بالورود والرياحين هتلاقي ورود مزينه كما قال حكيمنا العربي ملك واحد عن شاعر يعني يتصور ان في ملاك واقف بياخد اسماء الايه الارواح اللي طلعت يعني اكيد يعني ما تعديش كده من السنه اللي خلى يعني المدرسه لها بوابه ها والسوق له بوابه والجامعه لها بوابه والسينما لها بوابه والاستاد له بوابه صح ولا لا؟ يبقى السنوات ملهاش ابواب؟ لها طبعا اكيد فتح لها ابواب السماء لما من الابواب بما ففتحنا ابواب السماء بماء منابر اذا اشترى فيها باب الانهار رجل يقول كلام لطيف والحكمة ضالة المؤمن ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائرة بس الوفد الزائر ده ايه؟ بيرجع تاني؟ الوفد اللي يطلع ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره قال هاشم روح من الارواح يعني انا من تلك الكره انا كره بعدين عليها انا من تلك الكره كنت في طائره قد طياره غير اني بعد بعد دقائق كنت محمولا على متن حريق الطائره هي الطائره ايه؟ لا فرقت روحه قال آدم أنا من تلك الكرة كنت في ذاخرة غير أني بعد دقيقة كنت محمولا على بث شظايا الباخرة قال إيه؟ عليها تاني قال آدم أنا من تلك الكرة غير أني لم أركب البحر ولا الجو ولا أملك سعر التذكرة أنا راجل يعني على باب الله كنت في نقاش اخوي في بلادي انا بس بدردش بقول الحلال والحرام غير اني جئت محمولا على مثل سفارة المجترع عبر عن رأيه كان صار ابواب السماوات عبر عن رأيه انا وجهة نظر اقول من وجهة نظر اشمعنى ولا اول ما فتح الكتاب والسنة قال الله خير عبر عن وجهة نظر قال هلكت انا من تلك الفرقه طعنه في الصدر فرقه قناص رياح سائره هذا لا كلها يعني كل كل صور من صور الايه افتح الرياح بقى الغريبه بقى قال آتم بخصوص الورود ورايحين انا من تلك الكره منذ دقيقه كنت امشي في الحديقه اعجبتني وردتي ورده عجبتني فأردت أن أقصفها فاقتطفتني وعلى باب السماوات رمتني ما كنت أحسب أن الزهرة البيحاء تغدو عبوة منتجعة هو عين مسجد الجنينة كان الوقت جميل قاعد يوصى لها كان ايه قنبلة موقوتة فكرت فيه أول ملك الملاك استسلم ذعورا وألقى نفسه البلاوي اللي طلعت دي كلها الملاك حصل له الملاك استسلم ذعورا وألقى نفسه قال هل انا ارى ام اني اقف مقلوبا في تلك الدائرة اذا كانت تلك هي الدنيا فاين الاخرة لما كانت كلها في الدنيا والاخرة لا تلاقيه فطبعا ان تجعل كل مرضعة عما ارضعت وطبعا كل ذات حمل حملات صار الناس سكارى ولا هم سكارى ولا مسألة صعبة سبحان الله فالناس للأسف لا يركزون إلا على عيوب الناس ولو تعامل الناس بأن نرى الحسن من الناس لرأينا الحسن في الناس كبيرا لابد لأن الله خلق أنواعا ثلاثة من المخلوقات مش عارفين ثلاث أنواع مخلوقات مخلوق خير كله وهو الملك ومخلوق شر كله وهو الشيطان ومخلوق مركب فيه شيئين في جانب خير وغير ايه؟ ده مفيش انسان سبحان الله شفت الراجل اللي لم يصنع حسنة قط في الدنيا وجيء به يوم القيامة يا عبد الله أنا صنعت من حسنات القبر قال لا يا رب إلا أني كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس وأنظر المعسر حتى يتيسر عليه قال نحن أولى بالتيسير أدخلوه الجنة إذا عنده حسنة واحدة بيسر على المعسر ربنا مديله يدي الراجل القلب الايه ويقول له ما عنديش يقول له ما على بالك على بالك لو خلقه بسبعه في عشر اضعاف طبعا كله بقى الحمد لله معاذ لو كفر 17 سبحان الله ولذلك ربنا قال ايه؟ الذنب الذي يقرض الله قرضا حسنا ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن اديك 100 جنيه هاخدهم كام؟ مليون لكن القرض الحسن عند الله غير كده المنزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره القرض الحسن عند الله ايه؟ بيضاعف لكن القرض الحسن من البنك بيقول ايه؟ يعني هتديك 100 جنيه ترجع حالمية هتديك 1000 ترجعهم ايه؟ 1000 لكن الذي يقرض الله قرضا حسنا النتيجة ايه؟ أن يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحان الله فالصحابة كانوا قاعدين يقرضوا ربنا يقرضوا ربنا ده اللي قال فيها اليهود ايه؟ رب محمد قد سخر فيقترض محمد قد قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله ايه؟ فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قال شوف اتهم الله عز وجل حاشا لله عز وجل سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون فانا اريد ان لا يركز بعضنا على عيوب البعض شفت عيب من اخوك خلاص يا اخي اكيد له 20 محل لان الدنيا اذا اقبلت عليك سلبتك متاوح نفسك يعني الدنيا لما تبقى مزهزهه او وانت في وضع معين ما يبقاش ليك عيوب لكن ده في عيب ده مالك وإن ولدت الدنيا عنك سلبتك محاسن نفسك وأعطيت وأعطتك عيوب غيرك يصير الحسنات اللي فيك زي ما قال أهل العلم إذا أقبلت لما الدنيا تقبل يعني بعض الحمام على الوسد يعني الوسد الحس الخشب اللي بيربط فيها الجاموسه والبقره ها الحمامه تفوض عليها كده بتقع لان الدنيا مقبله دي مغناطيس اذا اقبلت غاب الحمام على الوسد واذا ادبرت بال الحمار على الاسد ما دول كوارث ها الاوان الثالث وده مصطفى اه مش انا جبتها لك بقى بالايه المثل اللي بتفهمه قوي هجيب لك من الحمامه وال والاسد دي ها خليك انت في الايه في الاوان ها اريد ان اقول ان هذه الغزوات التي ندرسها لابد ان ترى فيها كيف قاتل رسول الله وصحابته وكيف تبحثوا وربنا عمل لهم غرسله وربنا قال لهم زلزلوا زلزالا شديدا زلزال يعني زلزلت ايامهم وحياتهم وتركوا زوجاتهم وابنائهم في سبيل الله عز وجل ثم جاءهم النصر اللي كان بعد الفتح ده احنا هنشوف في نهايه خيبر مجرد ان الرسول تم له الفتح جاءه جعفر والمهاجرون من ال- المسلمين الذين كانوا هاجروا من الحبشه شوف فين رجعوا بعد كام سنه حتى قال الحبيب لست بايدي ما افرح انا مش عارف افرح بيه ولا بايه بفتح خيبر عندي عوده جعفر مش عارف افرح ايه في الكرم بتاع ربنا ده كله ها؟ هذا بس عشان ينظر رحمة الله وينظر فضل الله عليه اصبروا إن الأرض لله مش ملك حد الأرض يا اخوانا مش ملك حد آه. إن للحق جولة وإن للباطل جولة ولكن الحق أبلج والباطل لا يبلج هكذا علمنا علماؤنا الحق أبلج واضح وإن استمر الباطل أياما في أسر سودان مسلمين مضطهدين وغلابه وخصومان غلابه اخواننا بيتضربوا هناك واخواننا في البوسنه ولاد بيطلع عليها تعقيد اعلامي غريب و و- و- الى اخره شوف تقول شوف صور ايه يقول لا خلاص مفيش فايده مفيش امل لا لا المؤمن لا ينطفئ امله لما؟ لان الفجر لا يشرق الا بعد ظلام الحالق والنصر لا ياتي الا بعد الصبر واليسر لا ياتي الا بعد العسر والفرج لا ياتي الا بعد الكرم والغنى لا ياتي الا بعد الفقر والامن لا ياتي الا بعد الخوف والنصر لا ياتي الا بعد الهزيمه اللهم حول حالنا لا يحولنا على رب فما تقلقش عندك مشكله حلها عند الله كما اكرر على حضراتكم دائما كم من الوقت ياخذ حل المشكله عند الله اي مشكله مشكله ماليه مشكله اسريه مشكله عندك في ابنك في بنتك في جارك اي حد عند ربنا المشكله وحلها ياخدوا ايه ده المسلمين في خيبر بعد فتحوا الثلاث غموض الاول واحنا برضه بنتكلم يعني بنجرب اطراف الحديث بدا التمويل اللي معاهم يقل يقل خلاص بدا التمويل يخلص وقبيله أس- اسلم واخد بالك ودي القبيله اللي هي وقبيله الغفار اسلمتا على يد ابي ذر الغفاري ان ابو ذر جه لما اسلم ها وعارفين قصه الاسلام اللطيفه الحلوه اللي تخلي الانسان يرتب قلبه وما ييأس من رحمه الله ولا يقنط ابو ذر ده قطع طريق هو قامته كلها ثلاث تسع طرق وبعدين له صنم كده بيعبده ورجع وراه وجد الصنم مبتلا قال الله الله الله مين ده لا على الاله بتاعي طفل ثعلبين مستخبيين ورا الصنم قال يا رب يا رب شكله اذا مش قادر حتى ي- تبص له كده قال له، أرب أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من سالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب قد تصبه المصائب فرحت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه الإيمان الفطري قالوا لي يا ابا ذر ده في واحد وعد اسمه محمد و و و. كيف ده؟ اوه طب ايه بس عارف كده مش شغلتك قطع طريق لا انت لا انت فاضل ده ولا ده ولا ده آه. غز السير اليه ودخل اليه عليه اول ما دخل عليه لا الرسول يعرفه ولا شافه قبل كده قال له ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا ابا ذر؟ قال لا ده ده قريبي اذا الملف بتاعه قدامه ها، كمبيوتر يطلع رقم 344 فلان الفلان ها، خلي بالك غير الرقم فعاد الى قبيلته غضب وبعدين الرسول لما رحب به قال فرفع الرسول وجهه الي وتبسم بسبب يا جماعه ابو ذر الرسول عايز يقول، ابو ذر قطع الطريق ايه يسلم ها؟ الرسول بي- يعني بيناقشه بس ايه نقاش ايه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ابو ذر ابو ذر فين يعني ابو ذر يعني- يعني غلبان ابو ذر ده من الارض ابو ذر قال ان الله يهدي من يشاء يا رسول الله يعني قطع الطريق لما ربنا يهديه يعني ها؟ فعاد الى قبيلته قال له لا ده كل قطع طريق ده انا رحت عند المهم دعاه من الاسلام مكث فيه سنه ثم عاد قبيلته والقبيله اللي جنبها اسلم قبيله غفار وقبيله اسلم طبعين طويلين جايين رجالا ونساء وانصارا وابو ذر ماشي بالمقدمه ودخل دخلوا جميعا الى المدينه فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما ابو ذر دخل عليه قال له يا رسول الله انا بقدم لك حرس الشرف هذه قبيله غفار كلها اسلمت وهذه قبيله اسلم كلها فقال الرسول غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله يوم القيامه يا سلام على الدعوه شوف ابو ذر عمل خير قد ايه في الناس. ها سبحان الله فقبيلة أسلم في الحصار ال- ال- الرسول في خيبر قال لهم تمايزوا تمايزوا يعني كل قبيلة تتميز وحدها عشان يبقى الناس عارفة بعضها فقبيلة أسلم اكتشفوا أنهم شكل فالرسول جاي يواسيهم صلى الله عليه وسلم قال من يقف أمام باب الحفظ سيأتيني بشيء من قطيع سوف يخرج الآن في قطيع هيطلع دلوقتي اللي يصاب منه حاجه طبعا واحد من قبيله اسلم اسمه عبد الله ابي سالم رضي الله ابو سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال فوقفت فاذا قطيع يخرج فاذا باليهود يخرجون بحرابهم سريعا فيعيدون القطيع مره اخرى الى باب الحصن فيلقوه فامسكت بثديين فامسكت بثديين فحملتهما فوالله لاعدو بهما فلا اشعر اني احمل شيئا بل على كتفيه من خوفه يا عيني او من جوعه او من المسؤوليه اللي عليه مش هعرف احقق كان حد فالرسول راح ذبحين ال ها الجديين وبعدين الرسول قال ايه سالم ابا عبد الله دعنا قال له نادى على الجيش جيش 1400 ما كانش يتعب بقى وانا اروح أ- اتعرض للحرب الرسول بيحط ايده باللحمه بس كده صلى الله عليه وسلم اكل الجيش فشبع وبعدين ثاني يوم نقص ثالث يوم نقص المهم طلع من ال- ال- ال- باب الحفظ 30 حمار من الحمر الايه اللي بيسموها الحمر الاهليه ما احنا عندنا نهل من الايه من الحمير في حمير اهليه وحمير ايه وحشيه مخصصه الوحش ال- الحمار المخصص في اللغه العربيه يسمى بالكنان اه والله في اللغة يا جدع طب افتح لسان العرب انا مش فاكر في انهي جزء بالظبط ها من و- ويسمى الحمار ويسمى الحمار المخطط الوحشي بالفنان ها؟ وعليك انت فهم البحر فالصحابة يعني من شدة الجوع هيموتوا هناك ويبدأ تدون الدغ لله عن يوم وبعدين ده ده حرب حرب وديله 21 يوم حصار مستمر وبعدين مناوشات كل يوم والنبال بتقع لدرجة اليهود كانوا بيخرجوا من باب الحزن يفضل المسلمين يتقهقروا يتقهقروا إلى أن يصل اليهود إلى رسول الله مسألة ما كانتش سهلة فالصحابة ال 30 حفر راحوا فين حلقين عليهم حاولوا اليهود يرجعوا الحمير يبدو الحمير فرت من بخل اليهود الحمير مش ترجع الصحابه راحوا واخدين الحمير وذابحينها ومسلخينها ومنظفينها وحاطينها في الايه؟ في الخدور الرسول بص بيه دخانه طالعه. يا علي قال له بص ايه ده؟ قال يا رسول الله ان 30 حمارا خرجوا من حصن الظهر فاصطادها المسلمون وذبحوها. قال يا علي فلتنادي فيهم ان الله حرم علينا اكل الحمر الاهليه. بعد علم بدأت الريح باللحمة تطلع ها وبعدين آه، واحد لو واحد من الايام بتاع تنظيف ال- ال- ال- الفقه لك يا اخي الضرورات ايه المحظورات ايه يعني؟ يعني انت جيت في زمن استحمار لكن لا لا الرسول قال الحمير النهارده ممنوع ممنوع ها سبع رضعات يا رسول الله مع انه انت اللي بتدور جوعا ما هو ممكن من ورا ياخد حته قال فراح ورا الجبل خد القدور وراحوا رامينها باللي فيها يا سلام شوف شوف طاعة الله جوزا حفظ من الاصول الثمانيه وقال لا يمتحن احد باليهود حتى تحت فيهم الا ان امر لو امرت واحد من الصحابه خدته الحميه لقي واحد راعي ورا البتاع فضل يجري وراه يجري وراه راح ضربه عور الراعي راح يجري استخدمت ايه اتعور في جسمه اتلحي ودخل الحفظ خرج اليهود فقتلوا الصحابي فبلغ الرسول الامر هنيئا له الشهاده يا رسول الله قال ان الجنة حرمت على كل عاص لله ولرسوله خبر ابيض يعني اذا طاعة الله وطاعة رسوله ده امر مش سهل الصحابة يا عيني جنيه صفي راح يقتل واحد من الاعداء وبعدين رسول الله يقول الجنة حرام على اللي يعصي خلاص طب انا اقول للستات اللي لابسه بنطلونات ده ها ده بتحكي لهم الحكايه دي ده الراجل راح وقتل الراجل العدو اليهودي اللي بيحاربوه والراجل ما ينفعش طالما انه مسمعت الامر والله ورسوله صلى الله عليه وسلم امر نساءنا بالحجاب تبص بقى الست طب تقول لها ايه دي؟ لك بقول لك ايه؟ انا بصلي بصوم بحج كل سنه بعمل عمره مرتين في السنه وحج ثلاث مرات في السنه وبزكي وأنا- انا لو انها تقول انني عاصيه فكنت ده كويس لكن فالمهم تعال بقى الى تتابع انت تاخد ايه يعني عناوين من خيبر كده لما رآه الرسول وصحابته من جهد صلى الله عليه وسلم. اول حصن من الحصون حصن مرحب وكان على رأس المح- ال- ال- المحافظين على الحصن مرحب اليهودي وهو قائد قوات الفروسية ل- في خيبر كلها وكما قلنا في عشرة آلاف مقاتل وألف من غطفان إلى أربعة آلاف وأربعتاشر ألف وألف من هوازن أدي خمستاشر ألف داخل هذه الحصون خمستاشر ألف مقاتل والمسلمون 1400 يعني هم جوه في الحصون معاهم الخزين معاهم الطعام معاهم الشراب معاهم اللبس بتاعهم بيوتهم ستاتهم وعيالهم معاهم الصحابه جايين يا عيني على بعد 153 كيلو قاعدين في جو غير الجو جو موجود عباره عن الميه معطنه ناشف راكد نتيجه التربه الزراعيه اللي الصحابه مش متعودين عليها و آه، ال- ال- ال- هذا الضنك وهذا القلب الشديد وبدا اليهود في مناوشة المسلمين في ال- في الجبال. بلغ الامر ان اليهود يفتحوا الابواب فجأة وتخرج منهم قوات شديدة القتال ترهق المسلمين بالجبال وكانت الحصون كما قلنا في أما- اماكن مرتفعة. بحيث ال- المسلمين تحت. فبحيث اللي من فوق يملك الصحراء. فيتراجع المسلمون امام التراجع ليبتدوا يعني يفروا او يفروا ل- ل- ل- ليعيدوا الكره ففي هذه الاونه يضطروا يتقهقروا يتقهقروا الى ان يصلوا خلف رسول الله. فيدعوهم الرسول للثبات. حتى انه في الحصن الرابع ويسمى بقلعه الزبير وكان من اصعب الحصون لاقى الرسول والمسلمون جهدا جديدا في القتال حتى ان وجدوا في هذا الحصن معدات ثقيله حاجه اسمها الدبابه وحاجه اسمها المنجنيق في دبابه يعني واحد يطلع يقول لك شيخ في الجامعه عبد الفرات يقول لهم ألف من 1400 كان في دبابه مع ان الدبابه اخترعها المخترع الالباني مش عارف ايه هيصرف عليك او سيدي باللغه بس دي حاجه اسمها دب كل ما يدب على الارض يسمى ايه؟ دبابه ابو دبابه خلي بالك فالدبابه دي مش دبابه اللي بتاعها كده بتاعت سنه 93 لا الدبابه دي كانت يعني آه، اله ضخمه جدا زي المنجنيق بتقذف الحرم اللهب اللي بيحطوها يجيبوا مثلا قطن او قماش او اي مواد ويعملوها بالزيت او الجاز يعني او المواد المشتعله المساعده وبعدين يولعوا فيها ويروحوا رامينها جلوا فيها جواها حجر واخد بالك تاني ملفوف عليها فينطلق الحجر بما عليه من نيران تقع وسط الجيش تعمل ايه؟ حرائق وتصيب من تصيب. فهذا الحس كان موجود فيه كل المعدات الثقيله بتاعت خيبر. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد جهد جديد في هذا ال- هذه القلعه الرابعه او الحصن الرابع او قلعه الزبير. فامسك بعضا من حصى كما صنع في بدر والقاها على الجيش اليهودي وقال شاهد الوجوه فتوقف الجنود اليهود اماكنهم حتى دخل المسلمون فامسكوهم باليد واحدا واحدا لم يستطع احد من اليهود ان يستخدم سلاحه ضد موحد. ما انت لا تش- تترك الهداف وبعدين تاتيك مصروف السلاح. انت انت عليك انك تترك الهداف. تعمل واحد لهم ما استطعتم منكم بس. وبعدين ربنا ياتي بالاسباب بعد ذلك، لكن هم تترك الاسباب، تخطو خطوات. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الحارس الخاص له في هذه ال- الغزوة هو محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. ليه محمد بن مسلمة؟ وأنا نفسي برضه إحنا كل واحد اسمه محمد وصينا نقول له محمد. محمد حلو الاسم محمد. يا أبو- يا محمد ها؟ اسم لطيف كويس؟ بقيت محمد ما اعرفش ايه اللي كسرها. واحنا متعودين على الكسر على طول. محمد اسمه محمد فمحمد بن ابي مسلمه رضي الله عنه لان اخاه محمودا قد قتل في اليوم السابق فالرسول حته سيكولوجيه نفسيه أن لما يدي القياده لمن قتل اخوه يبقى يبتدي يعمل بيقاتل عن ايه؟ عن شيئين يقاتل عن عقيده ثم يقاتل عن ايه؟ عن فقر يقاتل عن عقيده وبعدين يقاتل عن ايه؟ عن ثأر والعربي عنده الثأر لا يحلم حتى عمر بن الخطاب ايه؟ حتى رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وعرفه نفسه وحشي قتل حمزه ووحشي بعد ان قتل حمزه ومثلت بنت بجثته أسلم وحشيش لما أسلم عصم نفسه من القتل ولا ما عصمش الإسلام يجب ما إيه؟ ما قبل خلاص ووحشي هذا من الأمر الغريب أنه هو قاتل مسيلمة الكذاب لحروب الردة كما قتل حمزة في أحد قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة في إيه؟ في حروب الردة مع خالد شوف التنظير الغريب الرسول أول ما عرف أن وحشي قال له إيه يا وحشي قال نعم يا رسول الله أي قال له غيب وجهك عني يبقى دي مسألة نفسية ولا مش مسألة نفسية؟ يعني الراجل مسلم ولا مش مسلم؟ صحابي ولا مش صحابي؟ ما مات عليه الصحابي كل من وضع يده في يد رسول الله واعلن اسلامه بين يديه اسمه ايه؟ صح- ولو مكث مع الرسول لحظه يعني ابو بكر صحابي ووحشي صحابي انت بنت عتبه زوجة ابي سفيان صحابية ولا مش صحابية؟ صح لما اسلمت صارت صحابية ابو سفيان نفسه صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي يا كل هؤلاء من الصحابة ولكن الصحابة درجات هم درجات عند الله في العشرة المبشرين بالجنة وفي من غير العشرة قد بشر وفي البدريين وفي من حضر أحد وفي من حضر الغزوات كلها وفي وفي وفي درجات يتفاضلون عند الله بالتقوى لا أحد يفاضل بين أحد وأحد المهم فوحشي شوف سبحان الله عمر بن الخطاب لما دخل عليه قاتل اخيه زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب كان القدوة بتاع عمر لأن زيد بن الخطاب سبق عمر إلى الإسلام بخمس سنوات ولكن شهرة عمر بن الخطاب في التاريخ الإسلامي غطت على شهرة زيد يمكن كثير من المسلمين ما يعرفوش ان في واحد اسمه زيد بن الخطاب يبقى اخوه عمر وكان حبيبا لرسول الله. واستشهد في حروب الردة. فلما جيء لعمر بقاتل اخيه وقد تاب الرجل واناب قال عمر والله انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. لان اول ما يقول لي قتل انا ما بحبكش. قال له هل عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي وانت امير المؤمنين؟ يعني عدم حبك ده يعني انت الرئيس الكبير بتاعنا او الراس الكبيره بتاعتنا او امير المؤمنين بتاعنا، يعني انا قتلت اخوك، يعني ده يمنعني حق من حقوقي؟ قال لا قال انما يأسى على الحب ان انت تحبني تكرهني المهم انا باخد حقي وخلاص. لانه يضمن عدل امير المؤمنين. عمر بن الخطاب لما بشر في ال- ال- ال- الخندق آه، في في بدر لما أسر سهيل بن عمرو وكان أحد عظماء قريش وده كان كبير المفاوضين بتاع آه، بتاع الحديبية كان سهيل خطيبا اذا قال اقنع من امامه بما يقول حتى وان كان ما يقوله باطلا قوة البلاغة يعني كان يتكلم كلام لدرجة انه ده يقتنع بيه سواء كلامه صح او غلط فسيدنا عمر قال ايه؟ قال يا يا رسول الله اخلع ل- انزع له ثنيتين شيل السنتين اللي فوق والسنتين اللي من تحت فلا يقوم خطيبا بعد اليمن شوف سيدنا عمر برضه كان يا اخي واخد فرقه ده ولا ايه؟ فقال يا عمر شوف بقى ال- الحنان بقى بتاع الرساله حنان الابوه ها؟ حنان من علمه ربه قل فيه ما شئت صلى الله عليه وسلم قال يا عمر عسى ان يقف سهيل هذا موقفا تحمده انت والمسلمون جميعا يمكن يجي يوم من الايام سهيل بن عمرو اللي انت زعلان منه لو عايز تشيل له السنتين اللي من جوه تحت عشان يبقى قلبه واسف ومحدش يسمع له الامر في مكة وقال يا معشر مكة يا معشر يا اهل مكة كونوا كما كنتم اول من اسعد رسول الله فكفروا عما صنعتم من قبل بوقوفكم جوار ابي بكر في حربه المرتدين فكانت كلماته جعلت اهل مكه كلهم يخرجوا في جيش ابي بكر المقاتل المرتدين شوف الرسول عسى ان يقف موقفا ها شوف عسى ان يقف موقفا تحمده ها انت عمر تشكر الموقف ده انت وكل المسلمين كلمه قد تاتي باستمر يعني ده واحد يهودي في ال ال احد الحصن ناعم وكان ده من احد الحصون الثمانيه من اصعب الحصون فالرسول يطلع له ازاي وكان اعلى حصن فجاء واحد يهودي للرسول قال له يا محمد هذا حصن لم تستطيع اختراقه مش هتقدر لان فيه من المؤن والغذاء ما يكفيهم سنوات واذا اقتربتم من الحصون حصبتكم نبال خيبر يعني قربت عقبال ما تطلع الجبل فوق تكون الجيش انتهى أأدلك على شيء وتؤمنني على أهلي ومالي يا ابني ده أنت جاي عند الأمين قال أمنتك قال إن لهذا الحب مخزن ماء مياه جوفية بس تحت الجبل ينزلون إليها بسلال داخل الجبل فإذا أخذتها صار اليهود في هذا الحصن بين أمرين إما الاستسلام وإما الخروج لقتالك فالرسول طبعا صلى الله عليه وسلم ما ياخدش الكلام كده على علاقه بعت كبير ال- ال- القائد سرية الاستطلاع سعد بن ابي وقاص يا سعد بص بص على الكلام اللي بيقوله راح بص سعد قال له فعلا يا رسول الله ليهم مياه جوفيه تحت اللي المصدر الوحيد بتاع الميه بتاعهم اما اللي بينزلوا لها بسلالم او بيطلعوها بحاجات غريبه يا رسول الله يبدو ان هم بيفكروا من زمان اه كان عندهم ايه بيطلعوا بيه بكره وجرى جراد براميل المهم يعني فاحتل الرسول منابع المياه راح اليهود طالعين آه، الميه مفيش فخرجوا لملاقاة رسول الله فهزمهم واحتل الحصن الرابع صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابة تعلموا الذكاء من رسول الله والإيمان يعطي ذكاء ده الإيمان كمان له جانب ذكاء ليه؟ لأن بالإيمان ها يعطيك الله عز وجل الأمر الصحيح وهذا هو قمة الذكاء يعني الذكاء إيه؟ أن تصل إلى القرار الصحيح لما تؤمن بالله مين اللي بيرسلك بقى للقرار الصحيح خلاص خالد بن الوليد في حصاره ل- ل- ل- للفرس في جانب العراق عمل ايه؟ بص بيه الجيش الفارسي متفوق بالسفن وبالمراكب بتاعته يدخل وسط البحر يضرب المسلمين ولا ولا مركب فماذا يصنع؟ قال لل- للصحابه اللي حواليه لابد ان لهذا الماء منبع لازم المن- الميه دي لها منبع لها اصل طب الراجل جاي من الصحراء هو ايه اللي عرفه منابع الميه والهيدروليكا وسرعه الماء والشلالات والهبوط والصعود كانوا ما يعرفوش لكن الايمان يعطي ذكاء قال لابد ان في منابع للميه فخد سريه اسمها كتيبه الاهوال خلوه هو خارج دايما حوالي 40 واحد من اللي هم يعني مش ده اللي حواليا انا ده خالد الوليد من ايه فسبحان الله ياخد كتيبه الاهوال دي ويروح على المنابع اقلب راح عامل سد منع الميه الميه فضلت تقل تقل تقل في النهر لغايه ما الفرس رجلوا المراكب رست على القاع القاع فيه طين ورماني فعبر خالد بكتيبة الأهوال في هذا الطين وكأنما الخيول تسير على أرض يابسة جافة فخلاص بقى انت عملت السبب اللي تقدر عليه وتعالى بقى ايه الله عز وجل مش الطبيب الخير يقول لك شوف بقول لك ايه احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله ايه السلام يا اخويا الباقي على الله يعني انت عملت 90% والعشرة على الله بس انا عملت حاجه والله كله على الله واحنا عملنا اللي نقدر عليه بس مش احنا عملنا عليه والباقي على الله يا فلاحتك يا اخي الباقي على الله ازاي يعني ده كله على الله والله في حاجه عليك انت انا كلها الله يبقى لو كان عليك انت كانت خربت ما توحدوه لا اله الا الله طب. آه لما اشتد وخم الموقع آه، الصحابه في هذا الأما- في هذا المكان من شده الحصار واستولوا على ثلاثه من الفصول الثمانيه وكل حصن اقوى من الثاني وكل حصن اقوى من الاقوى واللي- واليهود في خامس حاضرين يستسلموا كان حاضرين منهم ان ازاي 15000 يستطيع ان يتغلب عليه 1400 ولا 1400 بعد شويه الاكل يخلص من معاه والميه تخلص وما يلاقوش ياكلوا هيلاقوا منين؟ ده الحسابات الايه؟ الماديه في البحثه زي بالظبط لما يجي العريس يقول له مرتبك كام يا ابني؟ 250 جنيه حماه يضحك ضحكة كلها ذات مغزى يبذل 250 جنيه تفتح بيت يقول يا عم ده انا اعرف بيت دخله 100 جنيه والراجل عنده سبع عيال وعايشين يا ابني وانا مالي طب بعد ما الراجل زنقه في حته يقول لك انا مالي يلا يا ابني ما تديك مثال اخر يعني بالحسابات المجرده يجب ان يقسم علينا بالموت ولكن بحسابات اليقين في الله والتوكل على الله والثقة فيما عند الله اشتدي أسمة تفترسي قد آذن ليلك بالبلد امال ايه؟ دايما طالما تفضل تضمحيح انا اقول وانتم اخوه لي في الله انا شخصيا لما تسود قوي قوي اول ما لما تسود وتبقى سودة قوي او لا لسه بدري قوي ده مش هتبرد دلوقتي مش هتبرد الا لما تسود خالص لازم تقفل بل جاء خلاص وتلاقي نفسك جوه حركات فليس لك الا باب الله ها. هي ساعة ما خلاص تبقى اول ما سبحان الله يعني فالانسان ساعتها يعني ولذلك يعني اذا اذا اللي يقدر يحصل منكم على كتاب لطيف قوي اسمه الفرج بعد الشده للتنوخي كتاب لطيف شوف شوف المبشرات شو يقعد الراجل يك- يكرر الراجل في معيشه لا الفرج بعد الشده للامام السلوكي رضي الله عنه خمس اجزاء كتاب حلو مش هتلاقيه مطبوع في مصر لانه فيه الفرج بعد الشده لما تلاقيه يبقى ما تنسناش من مصر المهم ف اكرمكم الله وحد خبط عليه ويقول الفرج بعد الحمد لله فرجت وجاي الكتاب أريد أن أقول أن العبد مننا لما تضيق وصوله تقف والعطاء بتاعه يتوقف لا فرج الله يأتي أما الذي أسف لا تيأس لا تيأس لأن طالما أمسك الحياة فآتيك رزق الله سواء الرزق ده مال تفريج مشكلة حل قضية آه، إخراج أزمة أي شيء من هذا القبيل لابد أن رب العباد سبحانه وتعالى له في كل نفس وفي كل حركة من حركات الحياة تصاريف لا يدبرها إلا هو بس هكذا دخل لله يد خفية تعمل في الظاهر وفي الخفاء فدع يد الله تعمل ولا تتعجلها فإن قضاء الله سوف يسير ويطير إلى ما يريده الله لا إلى ما تريده أنت كلنا نحفظ بس للأسف ما نطبقش يا داوود نحس كل واحد يعملها حكمة بيه حطها كده على الحيطة كده أو تطبق ليه يا داوود أنت تريد وأنا أريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد فأنت ارضى بما قسم الله لك كن وقافا عند حدود الله خلاص دبر ألا تدبر اختار ألا تختار الصلب على المختار يعني خلاص ما كان لهم الخيره ربك يخلق ما شاء ايه ويختار هو اللي الخير انه هو يختار الحل في الوقت المناسب ويختار ال- الشفاء في الوقت المناسب ويختار الغنى في الوقت المناسب ويختار سداد الدين في الوقت المناسب الوقت الذي لا يضر بك الوقت الذي لا يضر بك طب شوف في حته مهمه الاسبوع الماضي في الله حصل في الجنه عارف حصل ايه؟ لو احنا لينا توجه اسلامي 45000 هندوسي او هندوكي زي ما بتقول يعني عبدة البقر هم اللي ماتوا ما مات منهم وبينهم موحد بالله المسلمين في الهند لو قعدوا يذبحوا في الهندوس خمسين سنة كانوا يقتلوا منهم كام؟ خمس آلاف؟ عشر آلاف؟ ربنا لا غلبنا بتوع الهند يا مسلمين هذا بس الأرض هتهز هزة زي هذا تحسن الفتاة أهو زي النهارده يا تتحرك رمضان مش النهارده 12 11 اكتوبر أنا خلاص دخلنا في رمضان ولا انا جايش يبقى دخلنا في 12 كان يوم الاثنين برضه لا اله الا الله بس الاحداث بتجري شوف الناس كانت قربت من ربنا ازاي شفتوا شفتوا شكل جامع عيونها ها ها مش مش قادرين نتنفس كل واحد على كتابه قاعد ثلاثه غير الملائكه من الزحمه الأبناء حتى شوف حتى العاصي فكان خمود الجامع برضه الله سبحان الله أنا مؤخذ واحد سبحان الله لما الجامع عايز يموت في الجامع طب ليه هو كمان ماله؟ يقول لك لا يا راجل استغفر الله ما خلاص بقى أول ما التوابع هديت ربنا يسكن الأرض من تحتنا فيوم ربنا من رحمته من فضله يا جماعه المسلمين يا غلابه اللي عايشين في قال مال الهندوس بيذبحوا لا لا لا احنا بس هنديكم ايه صغيره ايه رخصه قال لا دي بس في حته بس 6 4 من 10 يا خبر يا رخصه 6 4 من 10 تعمل ده كله؟ لا ده عباره عن ايه؟ الموجات ماشيه مكتير نوع من الموج- من الموجات نوعين من الموجات تحت الارض موجه تمشي حك في بعضها ده يبقى الزلزال القليل اللي دون الخمسه يعني حاجه زي اللي حصل في مصر حاجه يعني موجه حكت بموجه خلاص وفي موجتين عامل عارف الخروفين اللي بينصحوا بعض اهو ده ال- سبحان الله العظيم سبحانك يا من تمسك السماوات ان تقع على الارض وتمسك الارض فتثبتها في هذا المدار سبحان الله قالوا تلف في الارض حوالين الشمس عشان يطلع الليل والنهار ومش عارف حوالين البتاع عشان تطلع الفصول الاربعه او حوالين روحها عشان ايه ده؟ ايه القدره دي؟ سبحانك يا قادر ومجرد ان احنا موجودين على هذه الارض اللي بقى عندنا برضه الانسان هذه نعمه تستوجب ان نشكر الله رب العالمين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حول خصون خيبر 21 يوما واثنتين وعشرين ليلة متواصلة فيها من العناء والجهد استشهد من المسلمين 14 14 صحابي ومن اليهود 93 وقتل من اليهود أكبر خمس قوات لهم مرحب وسلام بن ابي الحقيق وياسر آه، اللي هو اخو مرحب اللي هو وسلام بن ابي مشكم اللي اخته زينب زينب اليهوديه اللي دست بعد ما فتح الرسول خيبر وبعدين اجل اليهود عن خيبر شويه من اليهود قالوا يا محمد طيب نحن نجيد الزراعه وانتم لا تجيدون خلينا قاعدين نشتغل عندكم ونفلح لكم الارض ونصير عبيدا للمسلمين العزة بتاع الإسلام العزة. فوافق الرسول وخرج من أحد الحصون وكانت واحدة ست عند الفرس بتاعته قالت له يا أبا القاسم إني أدعوك أو أدعو لك بهذه الهدية أنا بديك هذه الهدية دي الهدية جايبة صينية عليها شاه مشوية فجمع الرسول صحابته وسألت هذه اليهودية اسمها زينب ماذا يحب محمد من الشاه؟ قالوا يحب الذراع والكتف فكانت عند المنطقة دي وحشتها بالسم بحيث أنه نوع من السم اللي يأكله يموت الفوري واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن أبي سلام رضي الله عنه أكل فاستشعر مرارة اللحم الرسول لما مضى أول لقمة وبلعها وأراد أن يأخذ قطمة أخرى قطمة ثانية أخذ ثاني إذا لي يقول كفوا أيديكم ذراع الشاة أخبرني أنها مسمومة أجيب الدين فقال الصحابي الذي أكل والله يا رسول الله كدت أن أعيد ما أكلت عايز راجع يا عيني ها مشيت مراتي لا ولكني خشيت أن يؤذيك أن أؤذيك بما أصنع يا رسول الله إيه ده؟ إيه الحب بتاع الصحابة لرسول الله؟ يعني عيني تعرف مرارة الأكل والاكل مش طبيعي وان اللحمه دي مش طبيعيه وانها مش مظبوطه ورغم ذلك خايف يرجع ام يقرب الرسول فما ان اكلها الصحابي حتى اسود وجهه بدا السم يطلع جبت الصم السيد السيد كان خنق خلاص من اثر السم وظل جسده يسود يوما بعد يوم حتى مات بعد سنه فلما مات وكان الرسول لما جاب الست وسالها ليه سميتي ده؟ قالت له لقد قتلت ابي واخي وعمي وابني فما كان حريا الا ان اقتلك ولكن اعفو عني يا, يا, يا محمد قال عفوت عنك سلام يا رسول الله العفو عند المغفره لكن لما مات الصحابي امر الرسول بقتلها خلاص انا ايه قتلت وعاش الرسول اربع سنوات بعدها يعاني من ألم هذه الأكلة حتى قال ما زالت تعاودني شاة خيبر لكي أموت شهيدا عند الله عشان يا جماعة من ضمن الخير بتاع اللي ربنا اداهوله ثواب الشهادة صلى الله عليه وسلم فمن مات مسموما أو مطعونا أو مطعونا أو حريقا أو غريقا أو بمرض عضال كالاستسقاء وأمراض الخبيثة كل هؤلاء شهداء عند الله رب العالمين ايها الاخوه الكرام بعد ان فتحت خيبر وتم اجلاء اليهود عنها اه اطمأن الرسول ان جزيرة العرب كلها صارت ملكا للمسلمين وحدهم وصارت تحت سيطرة ال يعني ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الرسول بعد ذلك اه يعد العدة للغزوة الكبرى فتح مكة ولنا معها وقفة إن شاء الله رب العالمين. أولا أريد أن أتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. يا إخوانا أنت بتتشحن في المسجد. البيت عندك مش ما بيتشحنش إلا ما حضرش. الست اللي حضرت ولا أبوك حضر ولا ابنك حضر ولا بنتك حضرت. يبقى مش هو بنفس الانفعال النفسي اللي عندك انت فانت بتروح بتنقل نفس الاحساس والتون العاطفي الايماني اللي عندك ما ينفعش واذا اردت ان تنقل فتخير اللحظه المناسبه التي تنقل فيها تخير اللحظه خلاص دي النقطه الاولى النقطه الثانيه يجب ان يتعامل بعضنا مع بعض بالتغافر لا بالتعاتب انت زعلان من اخوك مش اول اخوك انت هل فيه وهل فيه كل على عايز تقطر على الثاني لا خلي عندك نيه طيبه هو عنده نيه طيبه يحدث الصلح النقطة الثالثة والأهم المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم وده حديث خطير ومن الأحاديث اللي فيها البلاغة بتاعت رسول الله المجالس بالإيه؟ بالأمانة أمان يعني أنت قعدت مع مراتك كلمتك كلمتين بتفضل بقى عن نفسها شوية من أهلها من أقوال اللي ظلمها أقوال الصبر ده الميراث أه يعني خلاص أنت سمعت لا خلاص خلاص احنا لا احنا انت عايز حاجه منهم وربنا يبارك فيك وادي احنا عايشين بمرض الله وكويسين والمال ده بيميل الناس نحو الباطل وما المال لما بيدخل من في في في من, من الباب السعاده تخرج من الشباك بتقعد ايه تهدد فيه لكن تيجي اخوه يزورك مره تقول له يا عم روق بقى انت عيل اي كلام ده اختك كل ما تقعد معايا تنحت باباك كل ما تقعد معايا تقول اخويا خد مني الميراث تبتدي انت تشحن الاخ من ناحيه اختك والرسول وهو المعصوم كان يقول لا تحدثوني عن اصحابي فانا اريد ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر انا عايز اطلع لكم سليم الصدر ما حدش يحلني عن حد من الصحابه ويقول ده وحش وده عمل كذا وده سوى كذا انت ايضا مع اخوانك في الوظيفه بتاعتك اوعى تروح للمدير وتقول فلان عمل وفلان سوى عشان تاخد حظوه عند المدير او عند المسؤول حاذر من هذا اوعى ده خطر المجالس بالامانه هل مجالس الموظفين في المكاتب فيها امانه هل مجالس الموظفين والموظفات من نظره الى كلمه الى اناءه الى نظار الى غيره فيها امانه هل في واحد من الموظفين اللي قاعدين مش عارف اخلاق زوج زميلته في البيت بيعمل ايه ويسوي ايه عارف بالتفاصيل يعلم عن الموظفه ما لا يعلمه زوجها فلا بد والاخوات الموظفات المضطره للعمل تلاحظ هذا الامر ان تتعامل مع الموظف الزميل في حدود العمل فقط اما في حدود بقى راجل الايه الجماعه بيستفتون احنا ثلاثه موظفات في مكتب معانا زميل عيد في المستشفى نروح نزوره ازاي يا ستي ده عمك ابدا خالك لا ابنك ابن اختك ابن اخوك لا وصلي زميلي هو مجرد الزباله بقى محرم ولا ولا ولا المحرم ما ينفعش ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ يا اخوانا ما ينفعش لا يصح لا يصح سبحان الله مجرد انت خرجت من باب المصلحه خلاص قدر الامر اذا بك هو عبد العربي يلا مستنيك لك مستنيك تبيد سير انا اوصلك ايه يا استاذ بقى ده يقتل يقول لك ايه مش مش انا اولى من شكل الغريب اولى هي غريبه شوف الموازين قد انقلبت وإذا تحدثنا نحن هذه الأحاديث يقول ده تطرف وده مجاوزة للحد وده تعقيد لأمور الحياة والموظف زميلها مأمون أحسن من الشخص الغريب هي يعني من الواجب لا ده ولا ده صح ولا لا؟ يا الواجب وقرن في بيوتكن وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شديد الغيرة على نسائه على نسائه انت بتستبدل تعالوا على مسافه لان الراجل كان متجوز اربعه يعني الغاء التاريخ دي عشان تستبدل تعالوا عبد الرحمن بن عوف كان غير على فجاء الزوجه من زوجته كان بيغير عليها اكثر لحظوات في جمالها فعايز يمنعها من المسجد بس مش قادر لان في حكم بعدم منع الزوج زوجته المسجد هذا منعه بناء الله المساجد فجايه رايحه تصلي العشاء فجه جنبها وراح لمسها من غير ما تاخد باله بيه راح عند باب المسجد لقاها عملت للخيط بوم ورجعت البيت ما كلمهاش يوم اثنين ثلاثة قال لها يا أم عبد الله نعم لا أراك تذهبين إلى المسجد للصلاة قالت يا عبد الرحمن كنا نخرج إلى المساجد أيام كان الناس ناسا الناس زي انا في الشارع الراجل خبط فيا شوف شوف شوف الله شوف شوف الكلام الكلام اللي يفتح الصدر الراجل ليه دي بتكلمني مش ترويش ده ده اخوكي اخوها ازاي اخوها ازاي الله يدروشك يا بيه تسلم ازاي ما تسلمش تسلم ازاي عليه ما ينفعش ما ينفعش هذه هي الغيره الغيره على الحرمات سبحان الله غير عن حرمات الشرك سبحان الله فالمسلم بلغة لا اله الا الله تعالى تعالى لسيدنا عمر قال ايكم سيدنا الرسول ايكم راى الليله رؤيا؟ محدش قال انا رايت قال خيرا يا حبيب الله رايت كاني في جنه فاذا بقصر على نقص تتوضا عليه جاريه لمن القصر ولمن النقص ولمن الجاريه قيل لرجل من قريش قلت انا رجل من قريش قيل هذا لرجل من اتباع محمد قال انا محمد قيل هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرته على الحرمات فوليت هاربا ولم اعقب ألا الرسول تذكر في الرؤيا غيرة عمر فقال يا عم دي تبعه امشي فبكى عمر وقال أبيك أغار يا رسول الله معقولة دي؟ فشوف يبقى عمر كان بيقول ده وبعدين ايه؟ دخل أبو بكر فريق عائشة وحفصة ها؟ ملمومين حوالين الرسول وبيعلوا صوتهم عليه وكانت آية الحجاب لسه ما نزلتش عثمان دخل ولسه عائشة وحفصة صوتهم عالي جاء عمر من بره الباب فسمع صوت عائشه وحفصه بيعلو فوق صدره فمن بره ده يا عدوات انفسكن اتعنين بصوتكن على رسول الله استني يخش مش عيب فسيدنا عائشه قالت له علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب وانت كمان يعني ده الوحي لسه بينزل عندنا انت كمان يا ده ده ده ده اللي بينزل الوحي قاعد اهو والرسول كان يدرب صحابته على هذا ويتحمل ويتحمل صلى الله عليه وسلم كل ما تعملناش كل ما قال لها ما كلتيش حصه لانها ما كلتيش عايزه الطق وشك راح ملطخه وشها تروح الرسول يقدم لعائشه الصحبه يقول لها لطخي وجهها وجهها كما وجهها كما لطخت وجهك هوبا واحوار بيهزروا قدام الرسول والرسول متحمل هو فاضي كان متحمل طرق الباب من قال عمر قال قوما فاغسلا وجهيكما هذا عمر هذا رجل لا يحب الباطل واحد يتعجب يقول الله عمر ما بيحبش الباطل طب امال الرسول ايه بيحب ايه؟ قال لا الفرق بين الرسول وعمر كالفرق بين الاستاذ والتلميذ التلميذ ما يتحملش موقف صغير من الولد زميله صح يا استاذ خلي الاسليف يا استاذ شد الكراس يا استاذ قطع الزرار بتاع العميل يا استاذ والاستاذ يعمل البلاوي دي كلها لكن الواد منهم مش يتحمس خلي بالك فالرسول وله المثل الاعلى صلى الله عليه وسلم يتحمل ويتعامل مع الوان البطل كلها يجي عبد الله بن ابي بن يقعد معاه يسمع يجي مش عارف مين ده الراجل ال- ال- ال- في- في قريش قاعدين يضحكوا الراجل جه قال قال يا معشر قريش يا من تكرمون الضيف ولا تهضمون حق الغريب مالك هل اشترى مني ابو جهل بعيرا فرفض ان يعطيني ثمنه قالوا له ده بدايه الدعوه لسه والرسول مطالب والصحابه انا ادلك على من يشفع لك عند ابي جهل فيعطيك ثمن بعيرك لم دلوني شاف الراجل اللي عند الحجر الاسود ده سيدنا الحبيب قال له هو ده قال له اخ العرب قال له نعم قال له ابو جهل اشترى مني جمل مش راضي يديني الفلوس والناس دول مين اللي قاعد بقى؟ آه، عقبه بن ابي وعيط وابي بن خلف ابو سفيان ابو لهب كل العداوله بتاع قريش قراديس عبد القوم فقالوا- قالوا لي انت اللي هتجيب لي حقي قالوا تعالى ورايا واثق من فضل ربه طرق على ابي جهل الباب من محمد قال نعم ابا جهل قال نعم قال له اعطي هذا حقه راح داخل ابو جهل جاب الفلوس سهل فقر الجماعه في القريش ماشيين ورا الاثنين بيشوفوا عايزين يتفرجوا على منظر المسرحيه اللي هتحصل والاستهزاء اللي هيحصل من ابي جهل اللي محطوط الرسول مشي خلاص الراجل شكر الرسول راح هم مقربين ابو جهل ومسكينه بتلاميذ ابا جهل ما الذي صنعت؟ قال ما ان فتحت الباب لمحمد حتى رايت خلفه جملا اورق الا بقعد الرجل حقه لاخذني بين لهجمين. الله عز وجل يؤيد المؤمن الصادق فتوكلوا على الله وخلوا ثقتكم بالله وثقتكم في علمائكم نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته